إكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس فلتكن معنا نعمة ورحمة وبركته إلى أبد الآبدين وإلى دهر الدهور كلها آمين سفر الجامعة لسليمان الحكيم إصحاح تسعة من آية 13 بركاته فلتكن معنا آمين هذه الحكمة رأيتها أيضا تحت الشمس وهي عظيمة عندي مدينة صغيرة فيها أناس قليلون فجاء عليها ملك عظيم وحصرها وبنى عليها أبراجا عظيمة ووجد فيها رجل مسكين حكيم فنجى هو المدينة بحكمته وما أحد ذكر ذلك الرجل المسكين فقلت الحكمة خير من القوة أما حكمة المسكين فمحتقرة وكلامه لا يسمع كلمات الحكمة تسمع في الهدوء أكثر من صراخ المتسلط بين الجهال الحكمة خير من أدوات الحرب أما خاطئ واحد فيفسد خيرا جزيلا والسبح لإلهنا دائما أبديا أمين كل سنة وانتم طيبين النهاردة بنعمة ربنا هنتكلم عن موضوع بعنوان الحكمة خير من القوة بيقول مدينة صغيرة جه عليها ملك عظيم حصرها وبنى عليها أبراجا فجاء وجد في المدينة رجل مسكين حكيم فنجى المدينة بحكمته وما أحد ذكر ذلك المسكين وده مثل عن المدينة الصغيرة اللي هي العالم وليه العالم بيسميه مدينة صغيرة لان الكرة الارضية كوكب صغير في المجرة والمجرة اصغر مجرة في المجرات اللي موجودة في الكون الملك العظيم ده ابليس ابليس يا احبائي جه وحاصر المدينة وبنى عليها ابراجا الراجل المسكين الحكيم اللي, ما اللي نجى المدينة هو مين الرب يسوع بس الحتة اللي بتحز فيا يقول لك وما ذكر احد الرجل المسكين يعني ما حدش افتكره ولا حد شكره ولا حد قال له كتر خيرك خلصتنا من الشيطان لكن كلمات بسيطة بنقف امامها اول كلمة نقف امامها كلمة مدينة صغيرة العالم الكتاب المقدس بيشبهه بمدينة صغيرة عشان كده ما يسواش العالم ما يسواش والناس اللي بتجري ورا الدنيا وبتجري ورا الارض صدقوني يا احبائي في جري الناس ورا الدنيا وفي جري الناس ورا الارض ما هيستفيدوا حاجة لانها مدينة محتقرة وده السبب اللي خلى بولس الرسول بيقول لان هيئة هذا العالم ستزول بتزول الهيئة بتاعت العالم بتزول وده السبب اللي خلى الرب يسوع يقول لنا ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله واخيرا خسر نفسه واخيرا خسر نفسه عشان كده احبائي لما بيجي يتكلم ويبدا الكلام يقول لك مدينه صغيره لكن لو رجعنا لسفر الرؤيا يقول له هلم اريك العروس امراه الخروف واخذني الى جبل عالي ورئيس المدينة المقدسة العظيمة اورشليم عاملة ايه نازلة من السماء من عند الله شبه اكرم حجر يشب شفت اورشليم عظيمة مدينة عظيمة والعالم مدينة ايه صغيرة واقدر اقول ان مدينة حقيرة وياما بنجري ورا العالم وياما بنجري ورا الدنيا وياما تسعين في المية من مشاغلنا الارض والارضيات وللأسف زي ما دخلتها عريان هتخرج منها عريان قصة قريتها ثعلب كان جعان وقعد يلف حوالين جنينة فبيلف حوالين السور فلقى فتحة صغيرة في السور فهو علشان جعان بطنه ضمرة فقدر يفوت من الفتحة دخل جوه الجنينة قعد ياكل ويشرب ويمرح وفرح جه يطلع ما قدرش بطنه مليانة فقعد في رعب خايف احسن صاحب الجنينة يجي ويثبته فضل قاعد لغاية ما بطنه فضيت فقدر يطلع من الفتحة فقال زي ما دخلتها جعان برضه خرجت منها جعان واحنا نقدر نقول زي ما دخلتها عريان برضه هطلع منها عريان عشان كده يا احبائي هذه الارض اللي انت شايفها اللي انت بتنظر اليها دي مدينة صغيرة يا ريت نبص للعالم بعين الايمان الشيطان ملك عظيم المدينة ما قالش مدينة عظيمة قال مدينة ايه صغيرة لكن الشيطان ملك ايه عظيم ايه سر عظمة الشيطان حد يعرف ايه سر عظمة الشيطان حكمته عشان كده يا احبائي الشيطان ربنا قال لنا نتعلم منه ايه الحكمة قال كونوا حكماء كالحيات لكن بسطاء كالحمامة لان الشيطان حكمة لكن ما فيهوش ايه ما فيهوش بساطة وكان ابونا عبد المسيح الحبشي يقول حكمة من غير بساطة تبقى شيطان وبساطة من غير حكمة تبقى عباطة يعني يبقى الانسان عبيط لكن لازم يكون الانسان حكيم وبسيط الشيطان ما يعرفش البساطة لكن يعرف ايه يعرف الحكمة يعرف ازاي يلف ويدور يعرف ازاي يحاصر المدينة يقول لك حاصرها وياما بيحاصرنا ياما بيحاصرنا يحط لك كردون كده حواليك يجي الروح القدس يقول لك ايه مش هتقوم تروح الكنيسه تقول اه وحشتني الكنيسة انا هقوم البس و- و- و- واروح الكنيسة عشان اتمتع واتعزى تيجي تلبس يجي يشوش ودنك يقول لك طب والمشوار الفلاني نسيته وفلان اللي هتقابله النهارده والحاجة الفلانية ويحط لك كربون حساب لو ما لقيش مش... م- مشاغل يشغلك بيها يديلك يأس يقولك هتروح الكنيسة وانت لسه عامل الخطية الفلانية امبارح هتضحك على ربنا لما تتوب وتبقى كويس ابقى تعالى الكنيسة لما قلبك يبقى ابيض زي البتة ابقى تعالى الكنيسة ويحاصرك بكل ناحية تقف تصلي وعايزة تتعزى وهي بتتعزى وبتصلي يقول لها ايه انت طفيت البوتاجاز ولا لا وتقعد كده الصلاة البوتاجاز انطفى ولا لا في القداس يا ترى انا سبت البوتاجاز ولا ولا طفيته ويفضل شاغل شاغل شاغل شاغل قفلت الباب ولا ما قفلتوش صدقوني يا احبائي الشيطان ممكن يشغلك باتفه الاشياء ده ممكن انت بتصلي وتعدي يقول لك ايه افرد طرف السجاده متني افرده ويخليك تشغل نفسك عن ربنا بحاجات عجيبه الشيطان يريد ان يحاصر اول عمل بيقوم بيه ودي العظمه بتاعته ان بيحاصر طب تغلبه بايه زي ما هو بيستخدم معاك الحكمة تقدر تخدم تغلبه بايه برضه بالحكمة بس هو حكمته ارضية لكن انت حكمتك ايه سماوية ويكفي ان الكتاب المقدس يقول عن الرب يسوع انه فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة فيه كل كنوز الحكمة تقول لي ايوه يا عم هو في المسيح كل كنوز الحكمة والمعرفة لكن هو فوق عن يمين العظمة ايش وصلني ليه اقول لك الروح القدس فيك يأخذ من مليه ويعطيك عشان كده قال لك ما تخافوش من اللي بيقعدوا يحاكموكم ولا يسألوكم لأن أبوكم السماوي يعطيكم حكمة لا يستطيع جميع معانديكم أن يقاوموها عند الجد يديكم حكمة؟ آه ده أنا منساش نيافة الأنبا سام حكمنا قصة وهو في التحفظ هو في التحفظ لما قبضوا عليهم فالنيابة انه دعا الاشتراك وكيل النيابة يعني بعته فاختاروه هو اول واحد عشان يحققوا معاه فجه بالليل هيحققوا معاه الصبح فبيقول جاني قلق فصلى ربنا وقال له يا رب انت قلت اديكم حكمة انا مش عارف التهم اللي هيوجهها لي هيوجهوها ليا ايه وهيكتبوني ايه وهيمدوني على ايه انت قلت هديكم حكمة وانا واثق في انك انت هتديني حكمة يقول اول ما قعدت قدام وكيل النيابة اول سؤال قال له اسمك وسنك قاله له وبعد كده قال له ايه قال له وكيل النيابة مسك القلم وبيكتبه قال له سين انت كنت بتساعد ناس مسلمين ليه قبل ما قال قبل ما افتح آه، بقي واتكلم بصيت لقيت وكيل النيابه قال للسكرتير للي بيكتب كاتب النيابه قال له اكتب جيم لان عند المسلمين والمسيحيين اخوات يقول يسال السؤال ويجاوب وحتى ربنا ما خلانيش فتحت بقي ولا كلمه ولا جاوبت سين كذا وجيم كذا وسين وهو قاعد بعد ما جاب كده راح ماضي وكيل النيابه مضاه وقال له يا عم روح في ايه ولا مشاكل ايه ولا حاجات ايه انت قعدت جنبي انا من اول ما شفتك عارف انك انت راجل مظلوم الله يعطي حكمة ايوه بتيجي منين من الرب يسوع فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة موجودة فيه فالشيطان بيجاوب بحكمة بيسأل بحكمة ايوه واوعى تفتكر فيه ناس يشبه الشيطان ان عينيه حمراء وله قرون وشكله يخوف لا يا حبيبي اذا حبيت تصور الشيطان هتصوره ككائن جميل جدا وجذاب ويبدو ليك صديق ويبدو ليك صاحب ده جه يتسحب على يسوع قال له انت صعبان عليا تروح تفتح لي واحد اعمى عشرة يصدقوا ومية يكذبوا تروح تعمل لي معجزة مجموعة تصدق ومجموعة تكذب معجزاتك مش نافعة انا هقول لك على معجزة ما تخرش المية طب اتصدق قول شوف الشيطان لا ومش هقولها من عندي ده انا هثبتها لك من الكتاب المقدس بكرة عيد المظال عيد المظال عند اليهود فيه طقس عجيب عشان تبقوا عارفين عيد المظال عند اليهود زي عيد القيامة عند مين عند المسيحيين يجي الصبحية رئيس الكهنة يبقى داخل باب الهي- الهيكل داخل القدس واللويين والشعب يبقوا فين بره يبقوا 2 مليون من الشعب وكله راجع ويسأل اللويين رئيس الكهنة ارفعوا أيها الملوك أبوابكم ارتفع أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد رئيس الكهنة يجاوب من جوه يقول لهم ايه من هو ملك المجد يرد اللويين يقول الرب العزيز الجبار القاهر في الحروب هو ملك المجد عارف اول ما يقولوا كده الشعب كله يروح راكع على ركبه ويصرخ بصوت واحد ويبص للسماء ويقول طاطأ سماء السماوات ونزل طاطأ سماء السماوات ونزل طاطأ سماء السماوات ونزل قال له ايه رأيك بقى تطلع على جناح الهيكل وعندما يجي يقول طاطأ سماء السماوات ونزل انت تعمل ايه تنزل في وسطيهم يبقى هم بيبصوا لله ويقولوا يلاقوك نزلت هيؤمنوا انك الله ولا لا مش تروح تعمل لي مهم. صدقوني الشيطان لو كان قالها انا كنت ايه كنت شكرت عليها وصدقته لانها فعلا فكره تدخل المخ اتاري الشيطان عامل لعبه قال لو كان هو ابن الله ونزل وفعلا الملائكه هيشيلوه الناس هتعرفه وان عرفوه مش هيطلبوه لان لو عرفوا لما طلبوا رب المجد ويبقى الخلاص ما تمش وان ما كانش ابن الله ينط ينزل تتكسر رقبته يبقى انتحر يبقى من هنا انا غالب ومن هنا انا غالب لكن امام حكمة المسيح يبص له ويقول له مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك يا احبائي الشيطان رهيب مش سهل ده حب يحارب الملاك ميخائيل عارفين فين في رسالة يهوذا ربنا بعت الملاك ميخائيل وقال له روح ادفن جسد موسى ادفن جسد موسى لان زي ما انت عارفين ان موسى طلع في الجبل واختفى اختفى يعني يعني مات روحه طلعت فالملاك ميخائيل خد جسده ايه ودفن وليه ربنا خبى جسد موسى عشان الناس ايه ما تعبدوش لان احنا بطبيعتنا بنعبد المنظور والملموس ويمكن تلاقوا اثنين اجساد من اهم الاجساد اختفوا جسد موسى اتدفن وجسد مريم العذراء اترفع عشان ما يفضلش في الارض كانت الناس عبدته وكانوا نسيوا عمل المسيح فقال له روح ادفن جسد موسى جه ميخائيل عشان يدفن جسد موسى الشيطان راح معترض قال له آه بص، مش انت اللي تدفنه انا اللي أدفنه. ليه؟ السؤال عايز يمسك فخ لميخائيل ويوقعه في غلط شوف عايز يمسك فخ لميخائيل رئيس الملائكة ويوقعه في غلط قال له انا من ساعة ما وقعت ادم في الخطية وربنا قال لي على بطنك تسعين وترابا تأكلين يبقى التراب ده بتاع مين؟ ده بتاعي انا وانت جاي تدفنه في الارض فمش من حقك ده من حقي انا اللي ادفنه لان انا ملك التراب طب قال كده ليه لميخائيل؟ لان لو ميخائيل قال له خد ادفنه فيجي يشتكي ربنا يقول له شوف ها انت قلت له ادفنه سمع كلامي ما سمعش كلامك ولو ميخائيل قال له لا ما تدفنوش انت مش ملك التراب يقول له ربنا شوف انت قلت لي التراب ملكك وميخائيل بيقول لي مش ملكك يعني من الناحيتين يوقع شوف في رساله يهوذا يقول لك ايه ولما جاء الشيطان معترضا لميخائيل رئيس الملائكة على جسد موسى خاف ميخائيل شوف ميخائيل خاف ان يورث حكم الثراء ما رضيش يرد عليه احسن يعمل ايه احسن يغلط فقال له لينتهرك الرب ايها الشيطان حتى رئيس الملائكة ميخائيل مش سايبه في حاله حتى المسيح مش سايبه في حاله فكم وكم بيا وبيك وبيكي احنا الناس الغلابة اللي المفروض ما دام عارفين انه اسد بيزقر يجول ملتمس من يبتلعه المفروض نمسك فيه بايدينا واسناننا ونقول له يا رب امسكته ولم ارخيه وقلت له يا رب ما تسيبنيش لانك لو سبتني لحظة واحدة الشيطان هيمرمطني وانا مش قد الشيطان لكن بيك اقدر على الشيطان عشان كده يقول لك ملك عظيم هذا الملك العظيم حاصر المدينة وبعد ما حاصرها بنى عليها مش برج شوف ربنا لما جاي يتكلم عن الكرم يقول لك انسان غرس كرما وبنى فيه برج وحفر فيه معثرة لكن الشيطان مش بنى برج بنى ايه ابراج طب ايه البرج بتاع ربنا اسمه اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنع لكن الشيطان ما بيحطش اسمه لا بيحط اسماء كتيرة ده ممكن الشيطان يحارب باسم الشيطان وممكن الشيطان يعمل نفسه ان راجل متدين وممكن الشيطان يوعظ وممكن الشيطان يتكلم باسم كل حاجة فاكر الراجل اللي قال له باسم يسوع قال له ده يسوع اعرفه وبولس فاهمه وانت مين عشان تيجي تتكلم فالشيطان بيبني ابراج وياما ابراج بناها الشيطان فينا ياما حصون مبنية في داخلنا ويا ريت نرفع قلوبنا ونقول له يا رب اهدم الحصون اللي بناها ابليس فينا ياما عادات سيئة وياما عادات رديئة متسلطة علينا في برج اسمه العادة الرديئة في برج اسمه الكذب في برج اسمه الغضب في برج اسمه النجاسة في برج اسمه السرقة في برج اسمه الشهوة في برج اسمه الكبرياء في برج اسمه الأنانية في برج اسمه الخصام أبراج كثيرة يا أحبائي في برج اسمه السجاير والخمرة المتسلطة على الإنسان أبراج هدامة يقف الإنسان ويقول الحزن محاصرني مش قادر اتخلص لدرجة ان بولس الرسول يا احبائي يقول يا ناس كل ما احب اعمل الخير مش قادر الخير اللي انا عايزه مش قادر اعمله والشر اللي انا مش عايزه اياه افعل ويصرخ ويقول ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت عارفين يعني ايه جسد هذا الموت دي غرفة الاعدام غرفة الاعدام في اليونان كل بلد لها طريقة للاعدام مصر هنا الاعدام بطريقة ايه الشن الاعدام بالشن في بلاد يعدموه بالسيف في اعدام رميا بالرصاص في اعدام بالرجم وفي اعدام بالصلب وفي اعدام بالكرسي الكهربائي في طوكري اليونان بقى في اثينا عاملين طريقة للاعدام عجيبة اوضة صغيرة مترين في مترين مكتوب عليها غرفة جسد هذا الموت ايه جسد هذا الموت لما واحد يقتل واحد يجيبوا القاتل ويجيبوا المقتول وينيموهم على بعض وش في وشه وايديه في ايديه ورجليه في رجليه ويربطوهم بحبال ويحطوهم في الاوضه دي لمده اسبوع الميت بيتعفن ويتنفخ والعفن والن- والكل طالع في وش مين في وش القاتل يصرخ انقذوني يقولوا له يقولوا له اجني ثمره اللي انت عملته هو يوم او اتنين ويكون التاني ايه ويكون التاني مات فبولس شايف ان روحه مربوطة في جسده وهو اللي قاد جسده للموت والعفن طالع من جوه ويقول مين يفك الرباطات من ينقذني من جسد هذا الموت ويصرخ ويقول اشكر الله بيسوع المسيح هو ده هو ده اللي بيقطع مش الحبال هو ده اللي بيقطع كل رباطات خطايانا السك قطعوا على خشبة الصليب قال الى العتق يا اسر الرجاء اعطانا بشارة بشارة مفرحة والكتاب يقول مين اللي انقذنا من الراجل العظيم اللي حاصر المدينة الصغيرة اللي بنى ابراج يقول لك يوجد رجل مسكين اتحدى واحد منكم يجيب لي شخص افقر من يسوع في العالم واحد افقر من يسوع في العالم سمعته طول على حياتكم قريته في التاريخ طفل اتولد في مزية بقر في وسط الطب اللي انقذنا من الراجل العظيم اللي حاصر المدينة الصغيرة اللي بنى ابراج يقول لك يوجد رجل مسكين اتحدى واحد منكم يجيب لي شخص افقر من يسوع في العالم واحد افقر من يسوع في العالم سمعته طول على حياتكم قريته في التاريخ طفل اتولد في مزية بقر في وسط الطب ده اللي ملوش حته ربنا يبعت له حد يبني له عشه حته اوضه ان شاء الله تحت سلم يبعت له اللي يجيب له هدوم حته فرشه حته مرتبه قديمه حته بطانيه لكن ده يتحط على التبن يتحط على التبن يقول لك لم يجدوا مكان في المنزل والطلق جالها والمطوبة العذراء القديسة مريم تقول له حموت يا يوسف الحقني حولت في الشارع غلط كده اوضة يا ناس ولا حد قلبه حن يفتح لهم اوضة ناس قالوا لهم يا جماعة بدل البهدلة دي كلها في حوش تحت بتاع بهايم ادخلوا واستكبوا ليه يا رب جاء لم يجد له مكانا في العالم لكن لج- وجد لنفسه مكانا وسط الحيوانات اتولد في المزود والمزود ده كان مزود ايه مزود بقر الكتاب يؤكد يقول لك ولد في مزود البقر ليه العجل بتاع البقر مربوط على المزود ويسوع محطوط في المزود وفي الناحية التانية الحمار بتاع يوسف وكأن يسوع موجود بين الثور وبين الحمار عشان تتم النبوة بتاعت أشعية اللي تقول الثور يعرف قنيه والحمار معلف صاحبه أما شعبي فلم يعرفني فلم يعرفني ولا واحد من إسرائيل كلف نفسه وراح علشان يشوف يسوع ولا واحد يا أحبائي ولا واحد كلف نفسه يروح يشوفه عشان كده يا احبائي لما ننظر نشوف راجل مسكين مسكين ده هو مسكين واللي ولدته مسكينة هي قالت ما اصل لو كانت امه غنية ولا ابوه غني كان ورث لكن يوسف رجل ارزاقي رزقه كل يوم يوم يعمل له طبلية يعمل له كرسي يعمل له باب ولا شباك القرشين اللي يجوا اه ياكلوا بيهم طب ومريم العذراء ما عندهاش قرشين ولا حاجة حوشتهم ابدا قالت عن نفسها انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين المتضعين اه لانه اقام المسكين منين من المزبلة عارفين يعني ايه المزبلة يعني هي كانت عايشة في المزبلة ايوه لان كانت شغلة مريم العذراء البعض بيفتكر ان مريم العذراء في الهيكل كانوا مدينها قلاية وقاعدة زي الراهبات تصلي لا يا حبيبي دي مريم كانت جايبة مقطف والعجول اللي بيذبحوها والحيوانات بيطلعوا من بطنها ايه روث البهايم تلم الروث بالمقطف وتروح توديه تلم تبص تلاقي البنات اللي في سنها جايين مع بابا وماما ولابسين نظيف وداخلين الهيكل يصلي وهي طالعه بحته الهدمه اللي ريحتها روث بهايم وشايله المقطف وما فيش حد يقول لهم يا ناس حرام عليكم ده عيله صغيره لان لا اب موجود ولا ام موجوده لكن الله ينظر اليها ويقول لها الجمله الحقيقه الجميله كالسوسنه بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات دي دي اللي هدومها متسخه في وسط البنات دي هتبقى احسن من البنات حشر مش احسن من البنات ولا احسن من الرجاله دي هتكون احسن من الشيروبيم والسرافيم فاقت الشيروبيم وفاقت السرافيم ليها حق ليها حق في نظرتها في عملها ام عجيبة دايما اقارن بينها وبين مين بين حواء حواء اول ما سمعت ان لو كلوا من الشجرة هيبقوا زي الله جريت لا ومش جريت عشان تأكل رجلها لا الكتاب يقول ايه اكلت اولا ثم اعطت رجلها ايه يا حواء كلت ليه الاول قالت علشان انا عندي عقدة ان ادم اتخلق قبلية فبعد ما نبقى الهة يقول لي انا قبلك في الخليقة اقول له انا قبلك في الالوهية ومحدش احسن من حد ثالث اولا طب ايه رايكم في مريم العذراء بصوا مريم العذراء مع يوسف مرة كان المسيح سنه 12 سنة وراحوا الهيكل قعد وسط الشيوخ وهم ماشيين افتكروا ان جاي ايه وراهم مشيوا 24 ساعة وافتكروه بوسط الأطفال الصغيرين بيبصوا وسط الأطفال فين يا ولاد يسوع؟ قالوا ما شفناش سألوا البنتان ما شفناش الله الواد تاه وسط الآلاف رجعت وبتعيط هي ويوسف دخلت الهيكل بتسأل قالوا لها ده قاعد وسط الشيوخ أول ما قالت له شوف مريم العذراء شوف مريم وحواء قالت له لماذا فعلت بنا هكذا أبوك وأنا مش انا وابوك دي طبيعة الست انا وابوك انا الاول وبعد كده ايه ابوك لا ابوك وانا كنا نطلبك معذبين ابوك دي نمرة واحد وانا نمرة اتنين لكن ما لكن حواء هي الاول وبعد كده آ- ادم ايه التاني هذه الانسانة المسكينة خلفت انسان مسكين لكن حكيم حكيم وهو سنه 12 سنة يقول كان قاعد وسط الشيوخ ما كانوش قادرين يقاوموا الحكمة اللي فيه يا ريت كتبوا لنا الكلام اللي قاله لهم يوحنا قال لو كتبت واحدة واحدة لست أظن أن العالم كله يسعى يا ريت كتبوا لنا هو نجار كان بيشتغل ازاي وكان بيتعامل مع الزباين ازاي لكن كل ده هنعرفه في المجد لما نروح احنا شفنا شذرات احنا شفنا قصة خلاص يا احبائي وان كانت شذراتها عشان توصلنا للمجد ولد فقير وايضا مات فقير عنده قبر لا لا ما عندوش قبر واحد حن عليه غني ودفنه في القبر بتاعه وعلى فكرة يسوع ما كانش هيدفن في قبره عشان كده في نبوة في أشعية يا ريت تحفظوها يقول جعلوا قبري مع أسمة خلوا بالكم جعلوا قبري مع أثم ومع غني عند موته اجعلوا قبر مع أثم أصل اللي بيموت مطلوب بيعملوا إيه بيحفروا له حفرة أول ما علقوا الثلاثة على الصليب حفروا كم حفرة ثلاث حفر بمجرد ما يموتوا يحطوا ده في حفرة وده في حفرة وده في حفرة يعني كان المفروض المسيح يندفن فين في حفرة عشان كده بيقول جعلوا قبري مع ايه مع أثم طب ليه يا رب غيرت النظام قال لك علشان اثبت القيامه لان لو اتحط في حفره واتردم عليه الناس يعرفوا ازاي انه قام هو عايز يحط الاب في قبر كله من حواليه صخر عشان ما يقولوش حد كسر ودخل والباب يتشمع ويتختم بختم الدولة الرومانية وختم الناموس اللي بيمثل قيافة رئيس الكهنة وزي ما يكون يقولون بصوا انتوا قفلتوا عليه من كل ناحية لكن قام من الاموات ولما جه الملاك ما جاش عشان يشيل الحجر عشان يس- يقوم لا ده جه بعد القيامة الملاك جاء ودحرج الحجر واذا المسيح كان قد ايه قد قام مش جاي عشان يقول له اتفضل اطلع لا ده عشان يقول للناس اتفضلوا بص هو مش جوه مش جوه لكن هو قام ودي طبيعته حتى بالنسبة للتلاميذ يقول لهم دخل والابواب ايه مغلقة والابواب مغلقة دخل جوه وقال لهم سلام لكم ويقول عنه في النبوة يدخل ويخرج والباب مغلق عشان كده يا احبائي نجد في الرب يسوع الصورة الجميلة الوافية المتكافية لا يوجد غنى في موته ولا يوجد غنى في ولادته ولا في حياته ليس له أين يسند رأسه عمره ما نام على مخدة نام مرة واحدة مرة واحدة في حياته نام على مخدة عارفين امتى؟ يقول لك دخل السفينة ونام على وسادة يا سلام تصور كده لما تقول انا رحت ونمت على مخدة يا سلام طب يعني ما كل الناس بتنام على المخدة بالنسبة ليك انت تعتبر حاجة عادية لكن بالنسبة ليه هو تعتبر فانتازية كونه يسند راسه على مخدة لانه طول عمره بيسند دراعه تحت راسه وينام في وسط الجبل او يجيب طوبة ولا حجر ويسندها ايه يسنده تحت راسه لكن هو حتى ما تهناش منه ما جه الشيطان وكان هيشقلب له ايه المركب اللي فيها عشان كده يا احبائي نجد ونرى وننظر اتنين من التلاميذ جايين بيقولوا له يا معلم اين تسكن كان المفروض يقول لهم خدوا العنوان وتعالوا مش الكتاب بيكتب العناوين بيكتب ولا ما بيكتبش بيكتب فاكرين لما الله ظهر لحنانيا وقال له تروح لزقاق في دمشق اسمه المستقيم هتلاقي واحد اسمه شاول بيصلي يعني اداله ايه اداله العنوان كورنيليوس لما قال له ابعت في ابعت الى يافا عند البحر بيت واحد اسمه سمعان الدباغ هتلاقي راجل اسمه صفا او بطرس هيقول لك كلام ينبغي يعني بيدي عناوين بيدي عناوين هنا لما قالوا له انت بتسكن فين ما ادهمش عنوان لان ملوش بيت عارف قال لهم ايه تعالوا يا وانظرا تعالوا شوفوا بتنام فين يا رب في الجبل يقول لك مضى كل انسان الى بيته اما يسوع فمضى الى جبل الزيتون وقضى الليل كله مصليا واللي يعرف الحته دي يا احبائي اللي سافر اسرائيل بلاش اسرائيل انا مره عملت رحله لسانت كاترين وطلعنا جبل موسى وكانت الرحله في شهر سبعه وحبينا نعمل قداس فوق الجبل وخدنا معانا العده واللوح المقدس وكل حاجه وابتدينا نتحرك من المغرب بدأنا القداس الساعة 11 بالليل عالم الله فوق الجبل الساعة 12 بالليل كنا بنترعش من البرد في شهر كام؟ في شهر سبعة وكله بيترعش وخايف قال- قلنا لهم طب امال في الشتاء قال لك لا اسرائيل جبالها في الشتاء بتبقى اتنين تحت الصفر ويمكن بتسمع في نشرة الاخبار سانت كاترين بتوصل واحد تحت الصفر في الشتاء واتنين تحت الصفر وده اللي خلى ربنا خايف على شعب اسرائيل ويقول لهم صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء لان الشتاء ص... ليه يا رب قال اصل انا جربته الشتاء ببقى واقف افقف على جبل الزيتون وبص للمدينة ورشاليم ألاقي القصر بتاع قيافة المدخنة طالعة بتاعت الدفاية والقصر بتاع بلاطس والناس الأغنياء والناس اللي بتلف وتتدفى وأنا واقف أرعش وتكتك على أسناني الليل كله ليس له أين يسند رأسه جال في وسطنا مجربا فهو يقدر يا احبائي ان يعين المجربين هذا هو يسوع هذا هو المسكين عشان كده لما بقول لكم ما تلاقيش واحد افقر منه عشان كده يقول لك ايه ليفتخر الفقير بغناه اما الغني فبفقره محدش فهم الايه دي يعني ايه ليفتخر الغريب الفقير بغناه والغني بفقره الفقير يفتخر بغناه يعني لما حد يقول له انت فقير يقول له ما المسيح كان فقير فانا من اخوة الرب عشان كده سمى الفقراء ايه اخوات انا اخو يسوع الفقر شهادة بتقول لي ان انا اخو يسوع وما دام اخو يسوع يبقى انا اخو الغني افتقر وهو الغني لكي نغتني نحن ايضا بايه بفقره والغني يفتخر ب- بفقره ليه لان يقول لو الغنى ينفع ولو في الغنى مجد كان المسيح اتولد ايه غني ما كانش قادر مريم العذراء دي هي هي بس بدل ما تتولد من يواقيم وحنة تتولد من قيصر ايه رايكم لو مريم ده كان ابوها يوليوس قيصر او اغسطس قيصر وبرضه تطلع بنت تقية وقديسة وزي ما هي ياه يا بخت من كان النائب خاله ده يوليوس قيصر كان يسوي له الهوايل ده ابن بنتي زي زي مين فاكرين موسى لما يقول لك ودعي يا موسى ابن ابنة ايه فرعون لكن موسى عرف ان دي ما بتفتش عشان كده يقول لك فضل موسى ان يذل مع شعب الله حاسبا عار المسيح غنى افضل من ايه من خزاين مصر العجيبة ان هذا المسكين نجى المدينة ولم يذكره احد عايز اقف خمس دقايق مش هطول عليكم على كلمة لم يذكره احد يعني ايه لم يذكره احد العجيبة فينا عيب كلنا بس ما تزعلوش مني اي واحد يعمل معي جميل ما نامش الليلة الا لما ايه ارد جميل بيحصل ولا لا اه فلان جالنا واحنا عيانين يبقى لازم لما يعيا نروح له فلان جملنا في الحزن نجامله في الحزن فلان وقف جنبنا نقف جنبنا فلان خدمنا نخدمه ندي الجمايل لكل واحد ما عدا مين ما عدا ربنا ولا حتى كلمة شكرا يا رب على عطاياك بنقولها ولا حتى احمدك يا رب انك مضيت اليوم بخير ما بنقولها ليه مش فاكره ليه مش فاكره ليه مش حاطه قدامك ليه مش بتشكره على طول وباستمرار وواضح حياته قدامك ده المطلوب فيك وفي حياتك عشان كده يقول لك فاما انا فقلت دي الحكمه احسن من القوه واما حكمه المسكين فمحتقرا حكمه المسكين ايه محتقرا مش قال عنه اشعياء مخذول ومحتقر من الناس محتقر لم نعتد به ظلم وتذلل اما هو فلم يفتح ايه فاه كشاة سيق الى الذبح وكنعجة صامتة امام جزيها اذا يا احبائي لم يذكر احد ذلك المسكين محدش قادر يذكره محدش بيشكر ربنا والعجيبة يقول اخليه يتكسر تكسر وصيته من هنا ويبعت لك خير تعمل حاجة تغيظه ويروح منجح لك ابنك ويشفي العيان ويحل المشكلة ويستر طب يا اخي خلي عندك تفكير خلي عندك نظرة سماوية خلي عندك اقف شوية قدام كل فعل احسبوا انات ربنا خلاصا لكن ابدا يقول لك مثلا لو كان ربنا هيعاقبني كان عاقبني يا بني ادم في المزمور يقول ايه لا تظنوا اني بشر مثلكم اصف خطاياكم امامكم انا مش انسان عشان هعاملك واحده بواحده نكمل بقى الايه استيقظوا ايها النائمون لئلا افترسكم ولا منقذ من يدي لان زي ما رحمه ربنا طويله لكن مخيف هو الوقوع بين يدي الله لان اذا كان صبر عليك بحبه لكن ممكن تضيع بغيرته لان اللي بيحب يغير والهنا اله غيور ان كانت المحبة قوية كالموت وهو مات من اجلك فالغيرة قاسية كايه كالهاوية وانت مش قد الهاوية عشان كده المفروض تيجي لهذا المسكين المحتقر وتقف كمسكين بالروح وتسلمه حياتك يضمك في حضنه ويقول لك طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات الله قادر أن يباركنا بكل بركة سماوية وأن يعطي حياتنا أن تكون للرب يسوع حتى يعمل فينا وبنا له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين واحد بيسأل سؤال بيقول ليه صيام العذراء 15 يوم وبس هو العذراء لما انتقلت القصة المألوفة بتقول ان توما الرسول كان مسافر فما حضرش نياحة مريم العذراء فبعد ما دفنوها بثلاث ايام او بيومين كان توما راجع وما يعرفش فبص لقى ملايكة عند قبر فعجبوا المنظر فقرب منهم فالملايكة نادوا له قالوا له تعالى يا توما خد بركة جسد العذراء قبل ما نصعد بيه فخد بركة الجسد وصعدوا بيه فراح توما للتلاميذ فبيقولوا له اسكت فاتك بركة كبيرة قال لهم في ايه قالوا له العذراء اتنيحت وخدنا كلنا بركتها ودفناها وانت ما كنتش موجود قال لهم لا ده انا هقول لكم على حاجة بركة اعظم قالوا له ايه قال لهم وانا جاي كانت بالامارة مدفونة في الحتة الفلانية عشان كده لقيت ملايكة وقالوا لي تعالى خد بركتها طبعا التلاميذ افتكروا ان توما بيعمل ايه بيضحك عليهم راحوا فتحوا القبر ما لقوش الجسد فقعدوا اصل الطبيعه البشريه هي هي قعدوا يبكوا ويصلوا وصاموا بعد 15 يوم من صومهم جات لهم العذراء مريم وتمتعت بيهم وتمتعوا بيها عشان كده اتوضح صيام العذراء مريم 15 يوم باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد والمجد من ابديا امين الصراحه يعني وجبه دسمه وحلوه وجميله تعبر عن ملء الروح لابونا ارميا ربنا يعوضه عن سعد محبته يا رب